سحرني فلا قلوب عن بعضها والسحر تاني بالمحبة يضمها والكلمة حلوة من قلوب المخلصين الطيبين تقرب قلوبنا لربها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال اتكلمنا في الحلقة الأولى في مقدمة عن السحر الحلال ازاي الانسان يفوز بمحبة الناس ازاي تبقى محبوب قوي للناس وازاي الناس تحبك وانت تحب الناس والحلقة الثانية اتكلمنا عن اول سبب من اسباب الفوز بمحبة الناس الا وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والحلقة الثالثة كانت اللي فاتت اتكلمنا عن السبب الثاني للفوز بمحبة الناس وهو الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل العنوان ده بالذات يا جماعة والعنصر ده بالذات سامحوني هطول فيه شوية لأنه فعلا مهم جدا جدا إن احنا نعترف بفضل بع- بعض ونعترف ب- بجميل بعض و- وما ننساش فضل الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى ومن باب الاعتراف بالجميل والفضل عايزين نقول يا جماعة يا ريت كل واحد بالله عليكم يجيب ورقة وقلم ومن يوم ما اتولد لحد النهارده شوف الناس اللي اثروا في حياته ومش اثروا يعني ما عملوش حاجه كويسه يعني لا اثروا ب- بالفاء مش ب- بالصاد يعني اللي اثروا في حياته اللي اكرموه اللي عملوا معاه حاجات كتير اللي ضحوا عشانه وما ينساهمش ويحطهم في لوحه شرف يقول الناس دولت هم كانوا اصحاب الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى لو حبيت تكتب لوحه وتقول مين اصحاب الفضل وترتبهم هترتبهم ازاي انا همشي معاك دلوقتي في شويه عناصر كده وفكر في الموضوع دوت وهرجع تاني للوحه اللي بفكرني بيها مدني ان انا عايزين نقول اللوحه ديت تحط مين الاول ومين في الاخر مساله مهمه جدا جدا وقفنا المره اللي فاتت مع العنصر دوت مع عنصر آه، الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل وقلنا تعالوا نشوف ونذكر امثله جميله في حياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد الاوفياء بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم اللي ضرب المثل للكون ده كله في الوفاء وحفظ الجميل تعالوا نشوف مثال جميل قوي في حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم او بعض الامثله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امنا خديجه وانتوا عارفين يا جماعه قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان في قمه الوفاء معاها يكفي انك تعرف ان النبي حياته الزوجيه عموما ان- انقسمت لخمس مراحل مرحله من يوم ما اتولد لحد ما بقى عنده 25 سنه بلا زوجه من 25 ل 50 سنة يعني 25 سنة كاملة اللي هي مرحلة الشباب كلها تقريبا مع زوجة واحدة أسن منه ب 25 ب 15 سنة اللي هي أمنا خديجة وكانت متجوزة قبل منه مرتين وعندها أولاد ورغم ذلك لا فكر يتجوز عليها ولا فكر يأذيها في مشاعرها ولا عمره في حياته قال لها كلمة وحشة ولا عمرها في حياتها قالت له كلمة وحشة وعاشوا أجمل وأنقى وأفضل حياة في الكون ده كله وكانوا أسعد زوجين في العالم كله حقيقة أمنا خديجة أول ما تسمع اسمها كده تحط له عنوان كده الوفاء هي كانت أم الوفاء والنبي صلى الله عليه وسلم هو أستاذ الوفاء اللي علم الدنيا كلها الوفاء فلما ماتت أمنا خديجة النبي قعد ثلاث سنين حزين عليها ولذلك من سن 50 ل 53 لم يتزوج من 53 ل 55 اتجوز واحدة أسن منه أكبر منه في السن سودة بنت زمعة ومن 55 ل 63 اللي هي آخر 8 سنين اللي هي كانت بداية بقى التشريع والغزوات والجهاد في سبيل الله عدت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حكم عظيمة ذكرناها قبل كده من أجل نشر الدعوة من أجل توصيل الدعوة لنساء الأمة كان لازم في أسئلة محرجة للنساء ولازم توصل مش هتنفع توصل عن طريق النبي لأن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم فكان لازم يوصل الإجابات عن طريق النساء برضه وصلوا الكلام ده للنساء وحكم كتيرة جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في الموضوع ان بعد موت خديجه اللي هي اللي هي ام الوفاء كله اللي وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجه فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم آه، او وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر صلى الله عليه واله وسلم وقفت معاه ودخلت معاه الشهب ابي طالب واكلت ورق الشجر وتعبت قوي وقاست وعانت وعاشت كل الأه- الاحداث اللي عاشها النبي والاذى اللي شافه النبي عليه السلام ورغم كده تحملت وصبرت وكانت نعمه الزوجه لدرجة إن ربنا في عليائه سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام مخصوص للنبي يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب يا سلام وفي مرة تانية يبع- يجي جبريل عليه السلام يقول له يا رسول الله هذه خديجة فأقرئها من ربها السلام ومني يعني جاي بيوصل لها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أمنا خديجة عمر ما النبي نسيها أبدا أبدا أبدا لدرجة إن في يوم من الأيام هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما سمع صوتها قال اللهم هالة يعني يا رب تكون هالة لأن صوتها كان قريب جدا من صوت خديجة فصوتها ذكر النبي بصوت خديجة فكانت هالة بنت خويلد والحديث رواه مسلم وكان إذا ذبح الشاة والحديث أيضا رواه مسلم كان يرسل بها إلى أصدقاء خديجة يعني صديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها أمنا عائشة بتقول ما غرت على نساء النبي إلا على خديجة وإني لم أدركها أنا مش شفتهاش أصلا بس كنت بغير منها جدا فكان رسول الله إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة يعني كأن ما فيش حد اتخلق إلا خديجة فقال إني قد رزقت حبها فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حبه لامنا خديجه ده كان رزق ربنا بيرزقه اياه صلى الله عليه وآله وسلم حد فينا يا جماعه بيحمل الوفاء ده لزوجته ممكن تعيش مع زوجتك 10 سنين و15 سنه وممكن 20 وممكن 30 سنه يا ترى فعلا بتحمل لها الجميل ده زوجتك اللي ياما أكلتك وياما غسلت لك لبسك وياما وضبت لك بيتك وياما وفرت لك الراحة وياما ربت أولادك وتعبت عشانهم وسهرت وياما فضلت سهرانة بأولادك الأطفال الصغيرين اللي لو سابت لك طفل واحد منهم هتحتار تعمل فيه ايه ما انتش عارف لا هتعرف تاكله ولا تغير له ولا تنظفه ولا تقدر تعمل له اي حاجه ولا تقدر تشوف علاجه واكله وحاجته ومتطلباته ولا تقدر تدلعه ولا تقدر تخرجه عملت كل دوت وتعبت وصبرت عشانك وفضلت متحمله كل حاجه في البيت وانت مش واخد بالك لحد ما انت كبرت وكبرت وكبرت ونسيت فضل الزوجه ديت حد فينا بيحمل الجميل والوفاء للزوجه ديت سبحان الله قليل بجد يا جماعه اللي بيحمل وفاء لزوجته وبرضه سامحوني برضه وبرضه ممكن تلاقي نساء ما بتحملش الوفاء لزوجها اللي تعب عشانها واللي سهر واللي كان بيخرج في عز الحر وفي عز البرد والمطر عشان يشتغل ويتعب ويشقى ويجيب لها اللقمة الحلال عايزين نحمل الجميل لبعض عايزين نذكر بعض بالجميل ده يا ريت زوجتك وهي قاعده تقول لها حبيبه قلبي ربنا ما يحرمنيش منك عمري ما اقدر انسى ابدا فضلك عليا وقوفك جنبي وتعبك عشاني وعشان ولادي ربنا يجازيك عني كل خير انا ما اقدرش اوفيك فضلك فضلك ده تركت المكافاه بتاعتك على ربنا سبحانه وتعالى ويا ريت الزوجه كمان تقول لزوجها حبيب قلبي ربنا ما يحرمناش منك ياما تعبت عشاننا وياما سهرت عشاننا وياما شقيت وخرجت في عز البرد والمطر والحر عشان تأكلنا وتشربنا وعشان تجيب لنا اللقمة الحلال لما الزوج يسمع الكلام ده يا جماعة أكيد هيبذل أكتر وأكتر وأكتر ويعمل كل حاجة علشان يسعد زوجته وعشان يسعد أولاده تعالوا نشوف النبي عليه السلام إزاي كان بيحفظ الجميل لناس كتيرة جدا ذكرنا منهم خديجة تعالوا نذكر واحد تاني اسمه المطعم بن عدي المطعم بن عدي يا جماعة كان رجل كان رجل مشرك كانش مسلم لكن لما النبي اشتد أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو كان في مكة فراح نازل في جوار المطعم بن عدي يعني قال له أنت احميني أ- أنا في حمايتك يا مطعم خد بالك والمطعم ده كان راجل مشرك لكن ع- كان عندهم حاجه اسمها المروءه كانت موجوده جدا في ال- في الجاهليه بشكل غير عادي الجاهليه على فكره كان فيها حاجات حلوه جدا الجاهليه هي جاهليه لكن في النهايه كان عندهم كرم وكان عندهم وفاء وكان عندهم مروءه وكان عندهم شجاعه وكان عندهم حاجات كده جميله وجه الاسلام فاقر هذه الاخلاق فالمطعم بن عدي خد السيف بتاعه ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمطعم بن عدي مات قبل غزوة بدر فلما جت غزوة بدر فحب النبي عليه السلام يعرف الناس قد ايه ان هو بيحمل الجميل وعمره ما بينسى فضل حد ابدا صلى الله عليه وسلم فقال لهم في الأسارة بتوع بدر كان عنده عدد كبير من الأسرة صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو كان المطعم الحديث البخاري لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة يعني الأسارة لتركتهم له بيقول لو كان المطعم بن عدي مع الجميل اللي عمله معايا ده لما دافع عني يوم ما اشتد اذى المشركين عليا لو كان موجود وقال لي يا رسول الله او يا محمد اديني الاسرى دولت كنت هسيبهم له بلا فداء ولا فلوس ولا دينار واحد يدفع اكراما لهذا الرجل يا سلام على وفائك يا رسول الله تعال نشوف صفحة من وفاء النبي عليه السلام مع أبي بكر الصديق يروح النبي بيعرف الناس كلهم والصحابة بيعرفهم قدر أبي بكر ووفاء النبي لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه يوم النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته يا سلام ويقول في حديث رواه الترمذي بسند صحيح ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة يا سلام كأن النبي بيقول يا جماعة اوعى تنسى فضل حد اوعى تنسى فضل اي حد ولا جميل حد خلي عندك وفاء الوفاء ده بيخلي الناس تحبك تخيل كده وحط نفسك كده في موقف اي انسان واحد عمل معاك جميل فجيت في وسط الناس كلهم قلت لهم يا جماعه بالله عليكم اسمعوا مني الكلمه دي والله يا جماعه انا ما انساش فضل الاخ فلان او الانسان فلان عمل معايا كذا وكذا وكذا الله يبارك له ويجازيه عنه كل خير تخيل هو مش عارف هو مش حبا للرياء ولا السمعه ولا الفخر ولا الكلام ده كله لكن هو حس فيك بنعمه الاعتراف بالفضل والوفاء والجميل الراجل ده لو انت طلبت منه عينيه فعلا هيديها لك لانه يقول ايه ده راجل اصيل ده انسان وفي واعترف بفضلي وجميلي ده اللي زي ده عمري ما ادخل عنه ابدا وهيشجعه اكتر واكتر ان يبذل معاك ومع غيرك ومع غيرك ليه؟ لانه شاف اعتراف الناس بفضله واكرامه عشان كده بيخلي المجتمع كله متآلف ومتحاب احنا نشوف النبي ازاي حفظ الجميل الانصار الانصار يا جماعه اللي لما النبي يعني اذن لاصحابه بالهجره هاجروا من مكه للمدينه والانصار طبعا كانوا اصحاب يعني آه، ارض ومال و والمهاجرين تركوا كل حاجه لله سبحانه وتعالى وراحوا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي ما بين كل واحد من الانصار مع كل واحد من المهاجرين وهم اكرموا المهاجرين اكرام لا يخطر على قلب بشر وربنا وصفهم وقال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يا سبحان الله فالنبي بيقول ايه من احب الانصار احبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله ويقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وقال صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالأنصار خيرا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقوم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن احنا نحفظ الجميل لكل الناس من حوالينا فيقول في حديث جميل أوي أوي رواه أبو داود بإسناد الحسن يقول من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه يا سلام اوعى تنسوا فضل بعض يا جماعة اوعى زوج ينسى فضل زوجته اوعى زوجة تنسى فضل زوجها واوعى ولد أو بنت ينسوا فضل أبوهم وأمهم واوعى أم تنسى فضل أولادها واوعى أخ ينسى فضل أخوه واوعى جار ينسى فضل جاره اوعى تنسى الفضل لبعض حبوا بعض واحفظوا الجميل لبعض هتلاقوا الأسر كلها متحابة هتلاقوا المجتمع كله متحاب هتلاقوا الخير بينتشر في المجتمع هتلاقوا الدنيا كلها بتحب بعض ليه؟ لأن بحفظ الجميل هيشجع كل واحد إنه يبذل ويعمل معروف ويكرم الناس ويخدم الناس ويقف جنبهم ويسندهم ويأزرهم ويكرمهم هتلاقي المجتمع كله في حب ووئام ووفاء وانا طولت نفس الموضوع ده نتيجه ان سامحوني اني شايف ان الاعتراف بالفضل قل شويه هختم بقصه حلوه قوي قوي كان في واحد اسمه النعمان بن منذر كان له يوم بؤس ويوم خير كان قبل ما يسلم كان رجل ظالم وبعد ما اسلم بقى رجل في منتهى الرقه والجمال والاخلاق اللي في الدنيا كلها كان في يوم كان ليه يومين يوم سوء ويوم خير يوم السوء ده كان ينزل في يتمشى كده في اي مكان فاللي يقابله يحكم عليه بالاعدام ويقتله ويوم التاني يوم خير بقى اللي قابله يغدق عليه ويعطيه من الاموال كما يشاء ففي يوم من ايام السوق بتاعته نزل فقابل راجل غلبان كده فرح واخده وحاكم عليه بالاعدام الراجل ما- ملوش ذنب ما عملش حاجه اصلا فرح واخده وحاكم عليه بالاعدام فالراجل قال له طيب ممكن تمهلني لحد ما ارجع لاولادي اسلم عليهم واودعهم واوصيهم وارجع لك تاني عشان تنفذ فيها حكم الاعدام قال له مين يضمن انك ترجع حد هنا ممكن يعني يعني يضمنك فالراجل بص كده على الناس اللي في القصر فلقى واحد كده ف- يعني حس انه انسان طيب يعني اسمه شريك قال له شريك اللي شغال عندك ده ده ممكن يضمنني فالملك ال- ال- النعمان بن منذر قال له تضمنه يا شريك قال له اضمنه قال له خد بالك لو ما رجعش بعد ثلاث ايام هقتلك انت قال له حاضر الراجل كان عنده مروءه غريبه جدا راح الراجل ده اللي اتحكم عليه بالاعدام راح يشوف اهله وناسه يطمئن عليهم ويودعهم ويوصيهم خلاص راح يتقتل يعني وبعد ثلاث ايام فضلوا واقفين مستنيينه ما جاش فالنعمان بن منذر راح مجمع الناس وقال لهم خلاص شريك هيتقتل وبدأ يعد السيف عشان يقتل شريك وفجأة الناس قالوا له استنى أيها الملك في واحد جاي من بعيد ليكون هو الرجل ده فقال انتظروا فانتظروا فلقوا فعلا هو الرجل فتعجب النعمان بن منذر قال له ما الذي أتى بك أنت عارف إن أنت جاي عشان تتقتل ما الذي أتى بك قال جئت لئلا يتحدث الناس أن الوفاء قد انعدم من قلوب الناس أنا أعطيت عهد بأن أنا أرجع ولازم أوفي فقال الملك لشريك وأنت لما ضمنت أنت ضمنت الراجل ده رغم أن أنت كنت هتتأذي مكانه قال لئلا يقال أن المروءة قد ضاعت من قلوب الناس قال قال وأنا قد عفوت عنكما لئلا يقال إن الرحمة قد ذهبت من قلوب الناس يا سلام شيء جميل أوي إن أنت تكون عندك وفاء ورحمة واعتراف بالجميل تعالوا نكمل بكرة موضوع الاعتراف بالجميل وآخر حلقة بكرة نقدمها للاعتراف بالجميل ونشوف عنصر تاني عشان سحر الحلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سحر